قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار المرة اللي فاتت انتهينا من قصة أمنا عائشة في الكلام عن وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن شاء الله يعني فاضلنا خمس لقاءات في دروس أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا فالليلة نلتقي مع حفصة بنت عمر رضي الله عنهما لو حبينا نجمع مناقب أمنا حفصة كلها في جملتين نقول حاجة واحدة بس نقول إنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة فاروق الأمة عمر بن الخطاب كفاية ولا مش كفاية؟ أظن كفايه يعني قرينا قربنا ان احنا نجمع كل مناقب لكن عموما احنا سنسترسل في بعض مناقب امنا ونشوف الشجره الجميله التي نشات فيها تلك الزهره الغاليه حفصه بنت عمر رضي الله عنهما سيدنا عمر بن الخطاب كان ابا لحفصه وقد قال صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عمر كما عند الترمذي بسند صحيح اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إلي منهما عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل وعمر بن الخطاب فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم عمر وكفر أبو جهل دي دلالة على أن أحب الاثنين إلى الله عز وجل مين عمر بن الخطاب وقال صلى الله عليه وسلم عن عمر اللي هو أبو حفصة قال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على قلب ولسان عمر رضي الله عنه وارضاه وعند أحمد والترمذي بسند صحيح كانت جملة يعني لولا أن السند صحيح ما كنا كناش صدقنا هذا الكلام ان النبي عليه السلام يزكي رجلا بهذه التزكيه الغاليه قال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر الكلام ده يخلي اي انسان او اي اخت ما يقاسوش من نفسهم سيدنا عمر شوف عداؤه للاسلام كان عامل ازاي يا اخوه يعني سيدنا عمر كان أشد الناس وطأة على الإسلام والمسلمين وعلى الرغم من ذلك يوم النبي عليه السلام بعد ما يسلم عمر ويفعل كل هذا الخير لخدمة دين الله عز وجل يوم النبي عليه السلام يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر بعد عداؤه ده كله لا لو كان نبي بعدي كان يبقى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عمر الذي قال وافقت ربي في ثلاث وافقت ربي في ثلاث ثلاث حاجات قالها سيدنا عمر ونزل القرآن تصديقا لكلامه رضي الله عنه وارضاه في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارة بدر الحافظ ابن حجر بيعلق على الكلام ده تعليق جميل جدا بيقول والأصل وافقني ربي مش وافقت ربي لا وافقني ربي لا فأنزل القرآن على وفق ما رأيت لكن رعاية للأدب شوف أدب الصحابة مع ربنا سبحانه وتعالى رعاية للأدب قال وافقت ربي ما قالش وافقني ربي سبحانه وتعالى فأسند الموافقة إلى نفسه عمر بن الخطاب الذي كانت الشياطين تفر منه رضي الله عنه وارضاه كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك شوف بقى كل الصفات وال احنا مش قادرين نتكلم حاجه عن سيدنا عمر ده سيدنا عمر بقى ان شاء الله لما يجي في سلسله عاملينها اسمها سلسله العشره المبشرون بالجنه وفي سلسله ثانيه اسمها الأربعون المبشرون بالجنه في العشره المبشرون بالجنه هنتناول سيره سيدنا عمر وتشوف بقى عزه الاسلام والمسلمين في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يبقى دوت ابو حفصه رضي الله عنه وارضاها عمها هو زيد بن الخطاب اللي هو اخو عمر بن الخطاب زيد بن الخطاب شهد بدرا وشهد كل المشاهد الغزوات حتى قتل شهيدا في يوم اليمامه وكان عمر بن الخطاب اذا ذكر زيدا يقول سبقني الى الحسنيين اسلم قبلي واستشهد قبلي اذا سيدنا عمر كان عارف انه هيموت شهيد ايوه طبعا لما النبي عليه السلام كان سيدنا عمر واقف معاه على جبل احد او حراء على اختلاف الروايات فاهتز الجبل اهتز الجبل ليه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هو الجبل كان بيحبهم ايوه النبي عليه السلام مش قال ايه احد جبل يحبنا ونحبه يعني الجبل له احساس يحب به النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما اهتز الجبل فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ومن معهم فقال صلى الله عليه وسلم اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم هو ذا زيد بن الخطاب آه، قال عنه عمر سبقان إلى الحسنين أسلم قبلي واستشهد إيه قبلي وكان عمر يقول ما هبت الصبا أي ريح الصبا إلا وذكرتني زيد بن الخطاب طب أم السيدة حفصة مين اللي هي زينب بنت مضعون اللي هي أخت عثمان ابن مضعون يبقى عثمان ابن مضعون يبقى إيه مين هو عثمان ابن مضعون الذي عندما توفي صحابي جليل طبعا لما توفي دخل عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقبله بين جبينه أو بين عينيه ثم سالت دموع النبي صلى الله عليه وسلم على خد عثمان بن مضعون كما عند الترمذي بإسناد الحسن وأول واحد اندفن في البقيع مين؟ عثمان بن مضعون أول واحد اندفن في البقيع والنبي عليه السلام كما ثبت في الحديث أنه قال أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا ومعي دفناء البقيع يبقى أول ما تنشق الأرض يوم القيامة تبقى عن مين؟ عن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ومعاه مين بقى حوالينه كده دفناء البقيع عشان كده النبي عليه السلام كان يوصي دائما بان انت تعيش في المدينه وتموت في المدينه يقول صلى الله عليه وسلم ان استطعت الا تموت الا في المدينه فافعل فاني اشفع لمن يموت بها عايز النبي عليه السلام يشفع لنا من اسباب الشفاعه اسباب الشفاعه كتير جدا طبعا يعني من ضمن اسباب الشفاعه آه، ان تموت موحدا لله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم وإنها نائلة عن الشفاعة وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا وبرضه من أسباب الشفاعة أن تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم عشرا حين تصبح وعشرا حين تمسي قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة وثبت أيضا في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم طيب فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة يبقى دي أربع أسباب من إيه؟ من أسباب الحصول على شفاعة النبي عليه السلام فأول من دفن في البقيع من؟ عثمان بن مضعون اللي هو خال آه، أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها آه، وهو برضه لما مات عثمان بن مزعون آه، كما عند أحمد بسناد الحسن بعدها ماتت بنت النبي عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم وهم رايحين يدفنوها قال الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه انا بوريك بس الشجره التي نشات فيها ايه آه، امنا آه، حفصه رضي الله عنها وارضاها عمتها مين بقى عمتها فاطمه بنت الخطاب اللي هي اخت عمر فاطمه بنت الخطاب من السابقات الى الاسلام زوجها مين يا شباب سعيد بن زيد ده واحد من العشره المبشرين بالجنه تخيل ده يعني جوز عمتها واحد من العشره الذين ايه بشروا بالجنه وابوها برضه من العشره المبشرين بالجنه آه سعيد بن زيد ابوه مين زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو مين الذي مات على الحنيفيه وكان كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن سعيد بن زيد اللي هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب الاثنين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل قال أجل فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة رضي الله عنه وارضاه شوف بقى دي شهادة من مين؟ من حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم طيب وأخوها مين بقى أخو السيدة حفصة أخوها العابد الزاهد التقي الورع النقي العالم الجليل عبد الله ابن عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وفي الصحيحين أيضا قال عنه صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح وقالت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول سنة النبي عليه السلام من عبد الله ابن عمر ايه رأيكم في الأسرة الكريمة دي بالله عليك انت لو نشأت في أسرة بالمنظر ده هتطلع ازاي هيبقى شكلك ايه لو اخت نشأت في أسرة بالمنظر ده اخلاقياتها تبقى ايه دينها يبقى ايه آه يعني انا مش مش قادر اتخيل كيف ينشأ الانسان في أسرة بالمنظر ده ولا يطلع ولا يخرج تقيا نقيا ورعا لازم يطلع كده طالما التربة طيبة لابد أن ينشأ الإنسان طيبا مباركا إمتى اتولدت أمنا حفصة رضي الله عنها وارضاها اتولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات لما كانت قريش بتجدد او بتعيد بناء ايه؟ تجدد بناء الكعبه، لما حصلت المشكله بتاعه الحجر الاسود وقالوا نتحاكم الى اول من يدخل الان بيت الله الحرام فكان اول داخل من؟ صلى الله عليه وسلم، كان اول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم فتحاكموا اليه فبفضل الله عز وجل فضل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بينهم واحضر ثوبا وكل رئيس قبيله امسك امسك بطرف الثوب حتى وصلوا الى وضع الحجر فاخذ النبي الحجر الاسود ووضعه بيده الشريفه صلى الله عليه واله وسلم. كانت امنا حفصه كانت بتحب العلم جدا حتى قبل البعث كانت بتحب العلم طبعا هي اتولدت قبل البعث بخمس سنوات من وهي في السن الصغير ده كانت تحب العلم وتحب تتعلم القراءه والكتابه بعد بعثه النبي عليه السلام بدات تتعلم القراءه والكتابه على يد امراه اسمها الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية أمنا حفصة تعلمت على أيديها الكتابة والقراية وكان قل أن تجد بين أصحاب النبي ولا بين الصحابيات من تعرف القراءة أو الكتابة قليل جدا في البيئة الصحراوية دي قليل جدا اللي كان بيعرف القراية والكتابة كان من بين بقى اللي عرفوا كل ده السيدة حفصة رضي الله عنها وفضلت تتعلم بقى اللغة والشعر والكلام ده كله حتى أصبحت واحدة من إحدى فصيحات النساء في قريش بدأت تظهر الدعوة ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاداه كفار قريش وتأخر إسلام عمر رضي الله عنه وارضاه شوية يعني كتير قوي طبعا إلى أن فتح الله صدره للإسلام فأسلم طبعا قلنا قبل كده في دروس السيرة إن القصص اللي بتروى عن قصة إسلام سيدنا عمر وهي مكتوبه في كتب كتيره جدا من التراجم والسير قصص واهيه قصص ضعيفه ان هو راح لاخته فاطمه بنت الخطاب وطلب منها ان هي تولي له الصحيفه اللي فيها القران والكلام ده كله فلطمها والكلام ده كله كل هذه القصص ضعيفه اما السبب الحقيقي لاسلام عمر بن الخطاب الراجح من اقوال اهل العلم ان السبب الرئيسي في اسلام عمر بن الخطاب هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك عمرو بن الشام وايه وعمر بن الخطاب فكان احبهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان اسلام سيدنا عمر سبب عظيم جدا في نصرة الاسلام لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كما عند الحاكم باسناد صحيح كان بيقول كلمه جميله قوي بيقول ان اسلام عمر كان فتحا وان هجرته كانت نصرا وان ولايته كانت رحمه ولقد كنا ما نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر وقاتل قريشا فصلى عند الكعبه وصلينا معه فالمهم ظلت امنا حفصه ترى طبعا الورع والتقوى تخرج من بيت أبيها ومن بيت الأسرة الكريمة إلى أن اكتملت أنوثتها فتزوجها واحد من السابقين إلى الإسلام اللي هو إيه؟ اللي هو خنيس ابن حذافة اللي هو أخو مين يا إخوة؟ أخو عبد الله بن حذافة فاكرينه؟ عبد الله بن حذافة السهمي اللي لما نطلع بس قدام شوية كده في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما أرسله على مشارف قيصرية عند بلاد الروم ايه اللي حصل هناك؟ أسروهم فلما أسروا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قائد الروم قال لهم أنا عاي... اللي هو حاكم الروم يعني قال حاكم الروم قال لهم أنا عايز أشوف واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أعلم كيف تأتيهم النصرة أنا عايز أشوف قالهم بيعملوا إيه فجيء بعبد الله بن حذافة قعدوا يراقبوا أصحاب النبي عليه فلقوا أتقى واحد فيهم إيه عبد الله بن حذافة فجابوه دخلوه على مين على ملك الروم فأول ما دخل عليه قال له ملك الروم يا عبد الله إني أعرض عليك أمرا قال عبد الله بن حذافة وما هو قال أن أعطيك نصف ملكي وأن تتنصر طبعا الكرة الأرضية في الوقت ده كانت مقسومة بين اثنين بين الفرس والروم الفرس واخدين الجهة الشرقية كلها والروم واخدين الجهة الغربية كلها فيعمل إيه؟ فيعني معناها بيقول له هديك ربع الكرة الأرضية بشرط إن أنت تترك إيه؟ الإسلام فقال له والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة فقال له ملك الروم اذا اعطيك نصف ملكي وازوجك ابنتي يعني معناها ايه هديك الملك كله صح ولا لا فقال والله لو اعطيتني الدنيا بما فيها ما ارتدت طرفه عين عن دين محمد صلى الله عليه واله وسلم فالراجل عايز يفتنه باي طريقه يعمل ايه فقال اذا ائتوني بخشب وعملوا خشب كده على هيئه صليب وصلبوه وامر ملك الروم ان يؤتى برجل من اشد الناس ايه مهاره في رمي السهام وجيء به قال له ملك رومي قال له اضرب السهم حوالين ايديه وراسه ورجليه وبطنه كده لكن اوعى تخلي سهم يجي فيه بقى الراجل عمال يضرب السهام وملك رومي يقول له ايه أتتنصر؟ يقول لا أتتنصر؟ يقول لا فلما يأس منه أمر أن ينزلوه فلما أنزلوه قال طب نتبع معاه طريقة تانية إيه هي؟ جابوا قدر كبير كده قدر كبير ووضع فيه ماء مغليا وفي رواية زيتا مغليا وأمر باثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا في هذا القدر أول ما رموا الاثنين الصحابة على طول اللحم انفصل إيه عن العظم ولا حول ولا قوة إلا بالله المنظر ده قدام مين؟ قدام عبد الله بن حذافة فبعد كده أم ملك روم قال له ها تتنصر قال لا فقال طب خلاص ارموه في القدر وهم رايحين يرموه أول ما وصل عند حافة القدر بكى فردوه إليه فقال ملك الروم أتتنصر قال لا قال فعلم البكاء قال أبكي لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله وقد كنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله يا الله يا ناس عرفوا قيمة الدين ده عرفوا قيمة الإسلام والله أنتوا في نعمة تحسدوا عليهم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن يا أهل القرآن رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار يا ناس عرفوا قدر هذا الدين الحيلة الثالثة التي اتبعها معه ملك الروم قال لهم طب خلاص نعمل ايه قال لهم ائتوني بملكة جمال الروم وادخلوها عليه ومروها أن تأذن له في أن يفعل بها الفاحشة جابوا ملكة جمال الروم أجمل واحدة في أوروبا وراحوا مدخلين عليه فتجردت من ملابسها بعد تجردها من حيائها ودينها ده ما عندهاش دين أصلا فأخذت ترتمي في أحضان عبد الله بن حذافة وده شاب صغير وترك زوجته منذ أربعة أشهر يعني في أشد الحاجة إلى زوجته وعلى من ذلك ترتمي في أحضانه يمنة ويسرى ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله إلى أن طرقت على الباب بشدة فقالت أخرجوني أخرجوني فلما أخرجوها قال نقلت الأخبار اللي واقفين قدام الباب عايزين ينقلوا لملك الروم خبر فتنة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها ما الخط وما الحدث ها عمل إيه قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر شوف قد إيه كل ده يتحطم على أول صخرة من صخور الإيمان يا شباب يا شباب اللي بتقولوا مش عارفين نغض بصرنا ده الرجل معاه شاب صغير ومعاه واحدة ملكة جمال الروم مش واحدة تعبانة لا يعني ولا من قعر القفص لا ده ملكة جمال الروم وعلى من ذلك ومعاه وبأمر ملكي من ملك الروم انه يفعل بها الفاحشة وعلى من ذلك يقول معاذ الله معاذ الله ليه؟ لا يمكن يستبدل أي لذة دنيوية حقيرة ده نعيم جنة يا اخوان لا يمكن ده احنا طلاب جنة لا يمكن نفرط في نعيم الجنة يعني الحور العين ربنا يرزقنا الحور العين يا رب عشان الشباب الغلابة اللي مش عارفين يتجوزوا دول الحور العين لو بدا بعض بنانها لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب شوف شوف الفرق يوم يضحي هو بالحور العين عشان لذة دقيقتين ثلاثة في الحرام طبعا لا يمكن فلما خرجت خلاص يبقى عرفوا ان هم ايه مش قادرين يعملوا مع حد اخر حاجه عملوها معاه ايه ملك روم قال لهم جوعوه ثلاث ايام وحطوا معاه في زنزانه ايه لحم خنزير وخمر وشوفوا هيعمل ايه شوف سبحان الله الناس دي عرفت قيمه الدين دي وقدر الدين كويس قوي قوي عرفوا قدر هذا الدين فاستمسكوا به ايه اللي حصل حطوا له الخمره وايه ولحم الخنزير ثلاث ايام مش لاقي ياكل وبعد ثلاث ايام فتحوا عليه فوجدوه قد انثنت عنقه وكاد ان يموت الله انت ما اكلتش ليه لحم خنزير وشربت خمر فقال لهم اما ان الضروره قد احلت لي كل ذلك انا في ضروره ممكن اكل ويبقى حلال بالنسبه لي ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله عايزين نرفع الشعار ده يا شباب عايزين فعلا ما نشمتش اعداء الاسلام بالاسلام واهله الاخت اللي بتلبس نقاب بعدين تقلعه بتشمت اعداء الاسلام فيك ليه الاخت اللي بتلبس خمار وترجع مره اخرى عشان جوزها عايز كده بتشمتي اعداء دين الله عز وجل ليه الاخ اللي بيلتحه وبيحلى لحيته الاخ اللي بيصلي وبعدين بيسيب الصلاه الاخ اللي بيمشي في الشارع يبقى صوره سيئه للمسلمين ليه بنشمت اعداء الاسلام في الاسلام واهله عايزين نكون صوره طيبه عايزين يا شباب نشهد الاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه فلما يئس ملك الروم من عبد الله بن حذافه قال له خلاص يا عبد الله اطلق سراحك بشرط واحد قال له ما هو قال تقبل راسه فعبد الله بن حذافه عايش لنفسه يا شباب عايش لنفسه وللاسلام في وقت واحد قال له أقبل رأسك على أن تطلق سراحي وسراح كل إخواني قال له لك ذلك فقبل رأس هذا الملك فأطلق سراحه وسراح إخوانه فلما قدموا على المدينة وقصوا تلك القصة على عمر بن الخطاب بكى عمر بن الخطاب وقام وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة أو عبد الله بن حذافة ده أخوه اللي هو مين؟ خنيس ابن حذافة اللي هو تزوج من أمنا حفصة فالمهم فتزوجها خنيس بن حذافة وعاشت معه في سعادة غامرة وطبعا خنيس كان أسلم ودخل مع في الإسلام قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان مين سبب إسلام خنيس أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ويعني يا بخت بنقول فعلا يا بخت يعني شوف الجهد الذي بذله أبو بكر من أجل إسلام الناس ودخولهم في دين الله عز وجل احنا قلنا يعني كان فاتحة الخير في مكة مين أبو بكر في المدينة مصعب بن عمير رضي الله عن أصحاب النبي جميعا شوف احنا بنقول جهد سيدنا ابو بكر ازاي اول ما اول ما اسلم على طول كل الناس عماله ايه تدخل في دين الله عز وجل على يد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه واحنا يا اخواننا احنا قاعدين بنسمع الدروس ديت بقالنا النهارده داخلين على سبع ثمان شهور اهو في السبع ثمان شهور دولت لو كان اي اخ منكم او اي اخت من اللي قاعدين قدامي فعلا نوى نية صادقة واخذ العزيمة الجادة كده كان بفضل الله كلكم كنتوا ختمتوا القرآن لحد النهارده صح ولا لو كنا من اول يوم كده من اول درس قلنا خلاص بقى نبدا بدايه من النهارده ونشتغل بقى لنصره دين الله عز وجل كان في الثمان شهور اللي فاتوا دول بفضل الله عز وجل لحد النهارده كان ممكن كل واحد فيكم ختم كتاب الله عز وجل او على الاقل قرأ تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. المهم تمر الايام ويشتد ايذاء المشركين باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشار النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه على اصحابه بالهجره الى الحبشه. كما علمنا جميعا هاجروا وعاشوا في رحاب النجاشي رضي الله عنه وارضاه مين اللي هاجر بقى خنيس ابن حذافه اللي هو جوز السيده حفصه رضي الله عنها وارضاها كان ساعتها كان هو عقد عليها قبل ما يسافر بس ما خدهاش معاه قعد هناك سمع إشاعة كلكم عارفين طبعا لما كما عند البخاري لما سجد المشركون خلف النبي وأصحابه لما قرأ أواخر سورة النجم فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه طلعت اشاعه في مكه ان ايه ان المشركين اسلموا فعاد من عاد من ايه من بلاد الحبشه واول ما دخلوا عرفوا الحقيقه لا ده ما اسلموش بل بالعكس ده هم اصبحوا يعني اشد اصرارا على ايه على ايذاء النبي واصحابه يعملوا ايه منهم من عاد مره اخرى للحبشه ومنهم من دخل في جوار اي اي واحد من ايه من المشركين من اللي كانوا عارفينهم قبل ايه قبل الاسلام فدخل خنيس بن حذافة وقعد وتحمل الإيذاء في سبيل الله عز وجل بعد فترة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب إلى المدينة المنورة في اللحظة دي إيه أخذ زوجته حفصة وهاجر بها إلى المدينة ونزلوا في رحاب الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان آه الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عن المهاجرين وعن الأنصار الناس دي إخوة والله يعني سبحان الله لما تشوف إيثار الأخ لأخيه في بين الصحابة رضي الله عنهم يعني كل واحد منهم يعني يقدم للأمة نموذجا لا ينسى أبدا في التضحية والفداء والبذل والعطاء لدين الله سبحانه وتعالى المهم عاشوا في المدينه فتره كبيره جدا آه وده طبعا يعني دلنا على شيء بيدل على ان قد ايه الدين غالي في قلوبهم ايه اللي يخلي خنيس يهاجر للحبشه ويرجع من الحبشه ياخد زوجته ويهاجر على المدينه وانتوا عارفين اصعب حاجه على الانسان انه يترك داره صح ولا لا يعني لما جيلك النهارده انت ساكن في مكان معين انا استأت نفسك وظبطت امورك الولاد مدارسهم في المكان الفلاني وانا شغلي في المكان الفلاني وخلاص يعني ظبطت حياتي ان انا عايش هنا تخيل لما تيجي بقى يقول لك يا اما تخرج من هذه البلد يا اما تكفر بالله لا اخرج والخروج صعب جدا لكن الكفر اصعب صح لا لان الخروج فيه مشقه لكن اعظم مشقه ان تلقى في نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم صح لا يعني كل عذاب دون النار عافيه وكل نعيم دون الجنه فهو سراب صح لا ان النعيم لا يكتمل الا في جنه الرحمن اي نعيم بتعيشه في الدنيا نعيم ناقص نعيم كده حتى لو كان نعيم شبه كامل فلا بد من النعيم ده بعد ما تتلذذ لابد أن يعقبها إيه؟ ألم كما قال ابن مسعود لكل فرحة طرحة وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ إلا ملئ طرحا فهم كانوا عندهم أهم حاجة عندهم دينهم كل إنسان على وجه الأرض يا إخوة له قضية وليه هدف المسلمين في عهد الصحابة في عهد النبي عليه السلام الصحابة دولت كان قضيتهم الأولى وهمهم الأكبر هو دين الله عز وجل هو ده القضية اللي بتشغله نايم ليل ونهار يفكر فين في الإسلام كل هم هو الإسلام المهم تمر الأيام يا شباب ويجي غزوة بدر اللي كتب ربنا عز وجل فيها النصرة لعباده المؤمنين في هذه الغزوة دخل خنيس اللي هو زوج حفصة رضي الله عنه وارضاها فدخل فقاتل وفي الغزوة ديت جرح جراحات شديدة جدا أثرت فيه فلما عاد من غزوة بدر يعني تأثر بهذه الجراحات ومات خنيس ابن حذافة زوج حفصة رضي الله عنهما فلما مات بكت عليه حفصة واحتسبته عند الله عز وجل ولكنها كانت يعني يعني يعني اللي مصبرها ان جوزها ما شاء الله شاء يعني هاجر هجرتين الى الحبشه والى المدينه وشهد بدرا وكان من اهل بدر وقد قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لكن الشيء اللي يعني فعلا يعني جعل الحزن يعني الم بقلبها ان زوجها مات وهي سنها صغير لسه سيدة حفصة كان عندها كام سنة إخوة في الوقت ده؟ كان سنها يا دوب عدى ال 20 بشهور بسيطة جدا، كانت لسه ما كملتش 21 سنة. مين بقى اللي حس بالألم الشديد يعصر قلبه؟ عمر بن الخطاب، أبوها. طبعا تخيل نفسك أنت وبنتك جوزها يستشهد وهي سنها صغير كده وتترمل في اللحظة دي، تعمل إيه؟ طول ما أنت داخل شايف بنتك حزينة وقلبها مكسور، نفسك تعمل أي حاجة عشان تراضيها. فعمر بن الخطاب قعد يفكر ويفكر لحد ما هداه فكره إلى أن يأتي بزوج لابنته. ايه يعني لما اروح لواحد واقول له هل لك في زوجة صالحة واجيبه البنت ايه المشكلة طب شافها ما عجبتوش مش مشكلة يجي تاني ان شاء الله 50 واحد يشوفوها ايه المشكلة يا اخوانا الزواج الاسلامي زواج كله يعني كله اخلاق كله يعني ذوقيات عاليه جدا ال- الزواج اللي بيحدث بين الناس اللي مش ملتزمين جواز فعلا يعني يحرج اي انسان واحد بيروح يشوف واحده فلو الواحده دي عجبته خلاص فبها ونعمه عين ما عجبتوش بيقول كده بالفم المليان ما عجبتنيش شكلها مش حلو مش بيضه مش جميله عينيها مش خضراء شعرها مش اصفر وبيقول وبيجرح الاخت دي انما لما بيكون اخت ملتزمه وراح لها واحد ملتزم ايه اللي بيحصل بيشوفها فاول ما بينظر اليها وتنظر اليه في وجود محارم ايه اللي بيحصل طب يا اخت ربنا يحفظك استخيري ربنا وانا استخير ربنا ان قدر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكون لبعض يبقى فبها ونعمه عين وان ربنا ما قدرش خلاص يبقى مين اللي قدر او ما يقدرش الله عز وجل مش رايي ولا رايك الكلام ده يجرح اي حد لو جه بنتي خمسين الف واحد بالمنظر ده يجرح بنتي ابدا آه ما تقولش بقى بنتي لا ده, ما ده انا ما عجبتوش لا ده ربنا هو اللي لسه ما قدرليش فلان ولما ربنا يقدر لي ان شاء الله هيجيني اللي يتجوزني بس كده عشان ما فيش اخت تتعقد النهارده يجي لها واحد واثنين وثلاثه وتقول لا ده انا معمول لي عمل هو يعني بعض البنات بي- بتظن كده ده حد عامل لي عمل بالوقف ان انا كل اللي يجيني ما يتجوزنيش لا ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى مختزن لك واحد من خيره الناس علشان ربنا يكرمك كده ويعينك على طاعه الله سبحانه وتعالى فالمهم سيدنا عمر بن الخطاب قال لي خلاص انا افكر في ايه في ان انا اتي بزوج لمين لابنتي حفص الحديث رواه البخاري بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه واله وسلم سيدنا عمر اول ما حب يجوز امنا حفصه راح راح لمين أنا راح على طول لابي بكر فقال يا ابا بكر ما رايك في ان ازوجك حفصه سيدنا ابو بكر عمل ايه ما ردش عليه وقام قايم مكلم برضه سيدنا عثمان فقال له عثمان قد بدا لي الا اتزوج في يومي هذا يعني عرض بالكلام كده بيقول له والله انا شايف ان انا مش عايز اتجوز النهارده فالمهم سيدنا عمر زعل قوي فراح يشتكي لمين لحبيبك صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى الكلمات الجميلة اللي جاية دي قال له يا عمر يتزوج حفصة من هو خير من عثمان ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة سيدنا عمر قعد يفكر يتزوج حفصة من هو خير من عثمان طب النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما فضل بين أصحابه يعني عمره ما قال فلان أحسن من فلان يبقى ما فيش غير النبي صح لا يعني هي تتفهم كده ملهاش حل تاني يبقى اذا مين اللي هيتجوز بنتي هو حس بقى يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هيتجوزها طب ويتزوج عثمان من هي خير من حفصه طب مين خير من حفصه عمر برضه النبي عليه الصلاة والسلام ما فاضل بين بنات الصحابه يبقى ما فيش افضل من ايه من حفصه الا بنت من بنات النبي يبقى سيدنا عثمان هيتجوز مين بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي حصل فعلا تزوج عثمان من ام كلثوم بعد وفاه رقيه وتزوج النبي من حفصه بنت سيدنا عمر رضي الله عنه في روايه ثانيه في البخاري ان عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصه ذهب الى ابي بكر قال يا ابا بكر ما رايك في ان ازوجك من حفصه فسكت ابو بكر وبعدين راح راح لعثمان قال له عثمان ما رايك في زو... في ان ازوجك من حفصه فقال له عثمان انتظر حتى افكر ففكر ثم رد عليه في اليوم التالي وقال يا عمر قد بدا لي الا اتزوج في يوم هذا فبعد فترة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم سيدنا عمر قال فوجدت في نفسي على مين على أبي بكر سيدنا عثمان رد عليه قال له رأيه إنما مين اللي سكت ما كلمش أبو بكر فسيدنا عمر زعل شال في قلبه فلما لقيه أبو بكر بعد ذلك قال يا عمر لعلك وجدت في نفسك عليه صح ولا لا شوف بقى الصراحه النهارده نسال الله العافيه والعافيه يبقى الراجل مش طايق يشوف اخوه واول ما قابله تقول له زعلان مني زعلان انت حبيبي يا جدع انا ازعل منك انت يا راجل قول كلام غير ده والعياذا بالله هو من جوه نسال الله العفو والعافيه يلقاه بوجه ابي بكر وبقلب ابي جهل الكلام ده كله اخوه كلام لازم نحذر منه لما اكون زعلان من الاخ من اخوانا ايه المشكله اروح اقول له يا اخي والله يعني انا زعلان منك في كذا فيعني اما ان توضح لي سبب الموقف ده واما ان انا يعني انا مسامحك فلازم نصفي هذه المسائل فقال له عمر نعم وجدت عليك يا ابا بكر فقال ابو بكر موضحا هذا الموقف قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها يعني انا سمعت النبي عليه السلام في مره ذكر حفصه قال يعني ده حفصه يعني يعني ترملت ويعني دي بنت عمر فلا بد ايه ان واحد يتجوزها وانا هتجوزها الكلام ده كان سر بين سيدنا النبي عليه السلام وبين سيدنا مين ابو بكر وبعض الصحابه ما عدا عثمان ما كانش سمع فلما سمع ابو بكر ذلك ما قدرش يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر فما كنت لأفشي سر رسول الله فلو تركها رسول الله لتزوجتها أنا شوف بقى الدرس لنا الحلو الجميل بقى ان احنا ايه لازم نتعلم ان احنا ما نفشيش اي سر حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يقول ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى زوجته وتفضي اليه زوجته ثم يصبح فينشر سرها ففي خطورة يا إخوة على أن الإنسان يفشي هذه الأسرار وشوفوا سبحان الله شوفوا حرص بقى سيدنا عمر على أنه يختار لبنته إيه الزوجة الزوجة الزوج الصالح إحنا قلنا قبل كده مش عيب هو يعني إيه الأفضل إن أنا أروح أنقي البنت زوج صالح ولان زي بعض الاباء النهارده الا من رحم الله اما يسيب بنته كده يقول لها ها يا بنتي شد حيلك ربنا يقويك يا رب ها خروجك كده وان شاء الله واستضدنا كده على اسم ريش مش ملاش يعني بتاع فراخ يعني لا فسبحان الله يعني ده احسن ولما انا بنفسي اللي انقل بايه لبنت زوج صالح طبعا احسن ان انا انقلها وده مش عيب وده كان بيحصل حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجل الصالح من اهل مدين اللي هو لما كان سيدنا موسى سقى لابنتيه رفع لهم الحجر من على البئر وسالهم ال- ال- وجاب لهم الميه وكل حاجه وراحوا لابيهم طبعا بعض الناس بيقولوا ان هو شعيب لا هو مش شعيب الراجح انه ليس شعيبا لان كان في فتره زمنيه كبيره بين شعيب وبين موسى عليهما السلام فالمهم فرجعت البنت الى ابيها وقالت يا ابت استاجر ان خير من استاجرت ايه القوي الامين فقال لها كما قال ابن عباس ما اعلمك بقوتي وامانتي قالت له اما عن قوتي فلقد حمل حجرا من على البئر لا يستطيع ان يحمله الا عشرة من الرجال الاقوياء الحجر اللي كان القويله آه، بتشيله من على البير ويسقوا وبعد ما يسقوا يمشوا ويقفلوا البير فسيدنا موسى راح شايل الحجر كده وحطه على جنب سيدنا موسى ولما بلغ اشده ايه واستوى بلغ كمال الشده والاستواء عليه الصلاه والسلام قال لها طب وما علمك بامانته إيه اللي عرفك إن هو أمين قالت له أما عن أمانتي فلما أرسلتني لآتي به إلى البيت فإنه قال لي امشي خلفي تمشيش إيه قدامي حتى لا تأتي الريح فتكشف ثوبك فيظهر آه، جسدك ولكن امشي خلفي واحذفي بي- لي بالحصاة أماما أو يمنة أو يسرا تعرفين الطريق وخليك ورايا فأول ما عرف الأمانة والقوة وأجمل حاجة في العريس اللي تقدم لبنتك أمانته وقوته مش قوة الجسد بس لا قوة الدين قوة العقيدة قوة الجسد برضه مطلوبة ايه المشكلة قوته في كل شيء خذوا ما أتيناكم ايه بقوة فلما علم بذلك قال ايه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين طب أنا معيش فلوس ده أنا راجل غريب ده أنا مش لاقي أكل أصلا قال على أن تأجرني ثمانية حجج تقعد ترعى الغنم عندي ثمان سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك خلاص وما اريد ان اشق عليك انا مش هشق عليك يا 8 يا 10 اللي انت عايزه وهو ده مهر بنتي ان انت ايه ان انت ترعى الغنم عندي 10 سنين او 8 سنين يبقى العريس اللي زي كده ما ايه ما يتسابش ان خير من استاجرت ايه القوي الامين الحاجه الثانيه ان ابو بكر لم يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان النبي هيتجوز مين يا اخوان هيتجوز على مين ابو بكر ده يبقى للنبي عليه السلام يبقى ايه مش يبقى حماه مش هو النبي عليه السلام اتجوز بنته عائشه صح ولا لا؟ طب سيدنا النبي عليه السلام بيفشي بسر زواجه من حفصه لمين لحماه بيقول له ده انا هتجوز على بنتك عائشه طب سيدنا ابو بكر زعل ابدا مفيش اي حاجه طب ما راحش يفشي سر رسول الله لا ما يفشيش ليه الامور بسيطه الحياه كانت بسيطه جدا ايامهم ما كانش زي حالتنا كده معقدين الدنيا كلها يعني النهارده لو راجل عرف ان زوج بنته هيتجوز عليها يعمل ايه خلاص خلص عليه يعمر الفلفل ويحمي السكاكين ويروح ينفذ ال- انما سبحان الله شوف في عهد النبي عليه السلام الامور بسيطه جدا ايه يعني ايه المشكله فلم يرد إن ابو بكر ان يفشي سر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسيدنا النبي عليه السلام كان عايز يتجوز حفصه ليه خد بالك بس بعد ما اتصلى صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عليه السلام زي ما قلنا في درس امنا عائشه حب ان هو يربط علاقه عاليه جدا بين الخلفاء الاربعه اللي هتقوم في عهدهم الدوله الاسلاميه ابو بكر عمر عثمان علي فاتنين منهم النبي عليه السلام يتجوز بناتهم اللي هم مين ابو بكر النبي عليه السلام يتجوز بنته عائشه وعمر النبي عليه السلام يتجوز بنته حفصه واثنين النبي عليه السلام يجوزهم بناته علي جوزه مين فاطمه وسيدنا عثمان جوزه مين النبي عليه السلام ايه رقيه لما ماتت رقيه جوزه مين ام كلثوم فسمي عثمان بذي النورين رضي الله عنه وارضاه يبقى لازم علاقه لازم الناس دول يبقوا في بيتي وانا بقى في بيتهم عشان يعرفوا كل حاجه عشان يبلغوا الناس الدعوه لذلك النبي عليه السلام قال ايه فعليكم بسنتي وايه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها ايه بالنواجذ فشوف سبحان الله فاحنا النهارده يا اخوه احنا بنقول النهارده شوف حرص الاب على انه ينتقي لابنته ايه زوجا صالحا المهم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصه آه، رضي الله عنها وارضاها وتزوج عثمان من ام كلثوم بعد موت رقيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج حفصه سنه ثلاثه من الهجره قبل غزوة أحد مباشرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وأصدقها 400 درهم المهم كانت السيدة حفصة كانت لها مكانة عالية جدا ومنزلة سامية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت أمنا عائشة بتقول إيه كانت تكون عن حفصة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن آه، يعني حياة ال- أزواج النبي عليه السلام حياة برضو يعني برضو بيدخل فيها الغيرة آه، لأن المرأة الغيرة دي جزء من تكوينها الفطر ما نقدرش نلغيه ابدا من حياته يعني النهارده الرجل اللي عايز يقتل الغيره من قلب زوجته ما يقدرش والا هيفسد امراته عليها و- وهيكسر هذه المراه وكسرها طلاقها كما قال صلى الله عليه وسلم انما الغيره دي الرجل يتعامل معها كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه في يوم من الايام آه، دخل كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل عند من عند ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها فكان لما يخش عندها طبعا النبي عليه كان بيه كان ليه نظام يومي ايه هو النظام اليومي طبعا النبي عليه كان يجمع بين تسعة من النساء بين تسع من النساء بيلف على التسعة كلهم كل يوم يسلم على ديت ويسلم على دي ويسلم على كل واحدة ويقعد عند اللي ايه هيبات عندها فكان لما بيطوف على النساء وكان بيتأخر تأخير بسيط جدا عند مين عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ليه هي امرأة ذكية جدا وكانت بتحضر له عارفة النبي عليه بيحب ايه بالعسل فكل يوم تحضر له اناء فيه ايه فيه عسل فالنبي عليه عقبال ما يدخل يسلم عليها تقول له اتفضل العسل يا رسول الله فطبعا عقبال ما النبي عليه يقعد ويشرب العسل كان بيعدي وقت صح ولا فكان بيتاخر عندها فامنا عائشه زعلت بقى كانت بتغير جدا على ايه على النبي عليه السلام فزعلت فقالت نتفق انا وحفصه وكان هي وحفصه كانوا اصدقاء جدا قالت اتفق انا وحفصه على مين على النبي عليه الصلاه والسلام قالت لها يا حفصه لو دخل عليك النبي عليه السلام قولي له يا رسول الله اني اجد منك ريح مغافير مغافير ده نبات معين كده كان ريحته وحشه جدا يعني قصدها ان يا رسول الله انا شم شم ريحه وحشه مع ان النبي عليه السلام كان ريحه اطيب من ريح المسك كما قال انس كما في الصحيحين ما شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح النبي صلى الله عليه واله وسلم بل كانت ام سليم كما في الصحيحين ايضا كان النبي عليه السلام يقيل عندها احيانا ان يخش ينام عندها القيلوله فكان لما ينام كان النبي عليه السلام كان عرق جب... كان جبينه يعرق عرق شديد جدا فكانت ام سليم تلاقي النبي عليه السلام نايم كانت تطلع ازازه عطر كانت من اغلى انواع العطور عندها تفتح الازازه بالراحه كده والنبي عليه السلام نايم وتقوم جايبه حاجه كده زي كرتونه كده مثلا وتقوم سحبه العرق من على جبين النبي عليه السلام وتحطه في العطر فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره كما في صحيح مسلم فقال ما تصنعين يا ام سليم قالت هذا عرقك يا رسول الله نعطر به العطر خدت بالك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يعني بتقول له العطر بتاعنا ده رغم انه غالي وجميل جدا بس احنا بقى بنعطر العطر بقى بعرقك يا رسول الله فالمهم فاول ما دخل النبي عليه على ايه السيده حفصه عملت نفسها متضايقه قالت له يا رسول الله اني اشم منك ريحه مغافير فالنبي عليه زعل طبعا النبي عليه ما يحبش ان يتشم منه ريحه وحشه وعمر النبي عليه ما تشم منه ريحه وحشه فقال مغافير ما اكلت مغافير قالت فأي شيء أكلت قال أكلت عسلا قالت لعلك شربت عسلا كان من نحلة رعت في أرض بها مغافير يعني لفت لفة كده واخد بالك يعني اه العسل انت عارف بيقول لك عسل الحبة السوداء عسل مش عارف ايه عسل مش عارف ايه فبتقول له لعلك انت يعني يعني شربت عسل العسل ده كان نازل من نحلة النحلة دي راحت في أرض فيها مغافير راحت امتصت المغافير ونزلت العسل ده فقال لعل راح دخل على امنا عائشه اول ما دخل عليها هي كمان قالت له يا رسول الله اني اشم منك ريحه الم... ايه الريحه الغريبه دي فالنبي عليه حس بقى المساله لا مش ده مش واحده ده مش واحده بس اللي تقول ده الاثنين هم الاثنين مش ممكن الاثنين طبعا يجمعوا على حاجه واحده كده غلط يعني فقال اذا لا اكل عسلا بعد اليوم ولكن لا تخبري احدا صلى الله عليه واله وسلم المهم كانت يعني شوف ده من المواقف الجميله اللي كانت بتدور في بيت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عشان بس نتعلم ان اي خلاف في الدنيا ممكن يحصل في اي بيت حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي بيحصل في بيت النبي عليه الصلاه والسلام عشان نتعلم كيف نتعامل مع اي مشكله تقابلنا احنا قلنا قبل كده في قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه في كل حاجه يا اخوانا في كل حاجه والله اسوه في معاملتي مع زوجاتي مع اولادي مع احفادي مع الامه مع كل حاجه يعني حتى مع الدواب لنا أسوة في النبي عليه السلام حتى مع الكائنات الجامدة حتى مع الحجر مع الشجر مع كل شيء لنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كانت أمنا حفصة الحقيقة كانت يعني آه كانت يعني تتحبب وتتودد إلى النبي عليه السلام وكانت بتحاول تعمل أي حاجة عشان تدخل السعادة على قلب النبي عليه السلام من ضمن المناقب الجميلة التي تضاف إلى أمنا حفصة إن في يوم بدر يوم بدر نرجع حتى لورا كده شهد بدرا سبعة من أهلها سبعة من أسرة من حفصة شهدوا بدرا أبوها طبعا وعمها زيد أبوها عمر وعمها زيد رضي الله عنهما وزوجها خنيس وأخوالها عثمان وعبد الله وخدامة والسائب ابن عثمان اللي هو ابن خالها سبعة من أسرتها شهدوا بدرا رضي الله عنها وارضاها تعالوا نشوف الموقف الجميل ده الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه بعد ما صلى صلى الله عليه وآله وسلم قال عمر آه كنت أنا وجار لي من اهل العوالي العوالي دي ايه ارض مخضره كده كانت بساتين يعني في اعلى المدينه كان اسمها العوالي ولذلك النبي عليه السلام لما تزوج ماريا القبطيه اللي هي من مصر طبعا ماريا القبطيه عايشه فين في مصر ارض كلها زرع ونيل وخضره وكده فلما يوديها عيشه في صحراء شوف ذكاء النبي عليه السلام واخلاق النبي عليه السلام وذوق النبي عليه السلام يعني عايزين نعلم الامه الدنيا كلها ذوق النبي عليه السلام فلما يروح يعيش ماريا القبطية يعيشها فين؟ في الصحراء؟ لا يقوم يعيشها هي لوحدها في بيت لوحدها في العوالي ليه؟ في وسط الخضرة يعني زي ما انت كنت متعودة في مصر تعيشي وسط الخضرة برضه لما هو اديكي أرض الجزيرة عايشة برضه ايه؟ في وسط الخضرة ودي ذوقيات عالية جدا نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم فعمر بن الخطاب بيقول كان عندي بستان في العوالي كنت برعاه انا وجار لي من الانصار وده دليل على ان الصحابه ما كانوش قاعدين يا اخوان يعني ما كانوا بيشتغلوا برضه كان سيدنا عمر رغم انه كان من افقه رجال الامه ورغم ذلك كان بيشتغل يوم وكان بينزل النبي عليه السلام كان هو ينزل يوم ويقعد مع النبي عليه السلام يتعلم على ايديه ويرجع لصاحبه يقول له النهارده نزل من القران كذا والنبي عليه السلام قال لنا من السنه كذا ويعلمه يوم الثاني ينزل في اليوم اللي بعده ويتعلم القران ويتعلم السنه ويرجع يقول لمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فبيقول ايه سيدنا عمر فكان ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم وهو برضه نفس الحكاية قال وكنا معشر قريش ده اللي بيتكلم ده سيدنا عمر وكنا معشر قريش نغلب نساءنا عارفين ال ال في الصعيد وال- والمدن بعض المدن الريفية تلاقي الرجل كده معاملته مع زوجته ايه شديد شوية يعني في الصعيد لو زوجته نطقت كلمة يزغزغها في فاس يعني كده منغشه خد يعني اي حاجه المهم بالادوم باي حاجه يعني فاهم ازاي يعني المهم انما في في المدن طبعا حاجه تانية خالص بقى هو حد سعيد يزعل مننا يا اخو احنا بنحب الكل في الله سبحانه وتعالى فانما في المدن حاجه تانية بقى تلاقي الر- الرجل مثلا يعني ايه رقيق جدا مع زوجته يدخل عليها بورد مش عارف ايه الكلام ده كله الا هيحصل له حاجه تانية يعني فهو يعني يعني خايف فالمهم يعني ايه المعامله بتبقى في المدن يعني رقيقه شويه والمراه بيبقى لها شخصيه شويه ويعني فالمهم سيدنا عمر بيقول ايه فكنا نغلب نساءنا ليه بيئه بدويه ومفيش امراه تقدر تتكلم كلمه فلما قدمنا على الانصار الانصار بقى مدينه بقى يعني ارقى شويه من مكه قال فاذا هم قوم تغلبهم نساؤهم تغلبهم ايه نساؤهم قال فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار اول ما النساء بتوعنا جم على الانصار اتعلموا بقى انت بتعملي ايه انا ما بنطقش كلمه ازاي انت ليكي راي وليكي حريه ال- ان انت تقولي رايك في البيت وتقولي كذا وتعملي كذا والله اه المفروض طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسيدنا عمر آه، رضي الله عنه وارضاه قال فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار قال فصحت على امرأتي فرجعتني بزعق لها راحت مرجعان يعني بت- بتكلمني يعني آه، زي ما بكلمها بتكلمني فأنكرت عليها أن تراجعني قلت لها إيه اللي بتعملي ده فقالت ولم تنكر أن أراجعك ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنهم بل ويهجرنه اليوم كله إلى الليل ممكن واحدة تهجر النبي عليه السلام من الصبح لحد الليل فقال أو يفعلن ذلك فقالت أجل فقال لقد خبنا وخسرنا أيأمن أن يغضب الله عز وجل لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكنا ثم خاف عمر بن الخطاب على ابنته حفصة فذهب إليها وقال يا حفصة أتغاضب وحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم كله إلى الليل قالت أجل فقال ألا تخافين على نفسك يا حفصة أن يغضب الله عز وجل عليك لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له عمر رضي الله عنه وارضاه لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك أدي الحمى أهو دي الأخلاق يا أخوان شوف بالله إيه بالله اوعى تستكثري في الطلبات على النبي عليه السلام واوعى تهجريه واوعى تعملي معاه أي حاجة واللي أنت عايزاه يا بنتي قولي لي أنا عليه أنا أجيبه لك أدي الحمى الطيب اللي فعلا يعرف كيف يعالج المشكلات اللي في بيت ابنته المهم الشاهد من كل هذا آه، قول سيدنا عمر ان هما نساء النبي عليه الصلاه والسلام كنا يراجعنه ويهجرنه من ال- اليوم كله الى الليل. المهم قال سيدنا عمر وكنا نتحدث ان غسان ملك غسان كان عزم العزم على ان يغزو بلاد المسلمين. فقال فنزل صاحبي اللي هو كان بيبدل معاه في زراعه الارض يوم نوبتي فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا اتخض سيدنا عمر ففتح الباب فقال له ما الذي حدث اجاءت غسان هم جم عشان يغزوا المدينه قال بل اعظم من ذلك قال ما هو قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه سيدنا عمر قال لك يا مش انا قلت لك يا حفصه ليه اللي انت عملتيه ده وقام رايح لها اول ما خرج عليها لها بتعمل ايه لها بتبكي قال لماذا تبكين يا حفص هل طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ولكنه قد جلس في مشربة الله المهم سيدنا عمر راح يستأذن مع النبي على النبي عليه السلام مرة لم يأذن الثانية الثالثة أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل طلقت نساءك فقال لا الشاهد من ده كله ان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان شديد الحرص على ان بنته لا تعارض النبي عليه الصلاه والسلام في صغيره او كبيره عايزها ترضي النبي عليه الصلاه والسلام باي طريقه اوعى تستكثر عليه اوعى تفعلي كذا اوعى تطلبي منه حاجه اللي انت عايزاه بنتي خديه مني انا رضي الله عن عمر وعن ابنته وعن جميع الصحابه المهم لما كثرت الفتوحات الاسلاميه وكثرت الغنائم في بلاد المسلمين قعد زوجات النبي عليه السلام مع النبي عليه السلام وطلبوا منه بقى ايه ان هو يوسع عليهم في العيش قالوا له يا رسول الله يعني احنا كنا بنصبر على شرف العيش ما فيش اكل كتير ما فيش شرب ما فيش في البيت كله ممكن اليوم كله تمره واحده وزي ما امنا عائشه كانت بتقول كان يمر علينا الهلال حديث الصحيحين كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله إيه نار فكانوا صابرين لأن ما كانش فيه طب جت الفتوحات بقى والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خمس الغنائم قالوا لا يبقى النبي عليه يوسع علينا فلما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم واعتزلهن شهرا كاملا حديث عند مسلم ان دخل سيدنا ابو بكر على النبي عليه السلام فوجد اناسا قد جلسوا خارجا ولم يؤذن لهم ناس كتير من الصحابه كان النبي عليه السلام زعلان حبوا يستاذنهم لم ياذن لهم فلما استاذن ابو بكر اذن له النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمر فاستاذن فاذن له النبي يبقى اذن لمن لابي بكر ولعمر فلما دخلوا سيدنا عمر لقى النبي عليه السلام ايه زعلان قال والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أدخل السعادة النهاردة على النبي عليه السلام وزي ما احنا قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات برضه عايزين النهاردة الأخت اللي تتحجب وتدخل السعادة على قلب النبي عليه السلام وعايزين الأخ اللي يصلي ويداوم على عبادته لله عز وجل ويداوم على قراءة القرآن وحفظ الحديث وتبليغ دعوة النبي عليه السلام ويعمل الخير ده كله احنا بنقول الكلام ده كله ليه يا اخوان؟ احنا بنقول الكلام ده كله عشان محتاجين ان المجتمع كله يبقى نظيف والله العظيم الكلام ده لا أقوله مجاملة بقول نفسنا إن بلدنا دي تبقى أجمل بلد في الدنيا هو لما أنا ألتزم وأنت تلتزم وزوجتي وزوجتك يلتزموا وكل بيوتنا تبقى بيوت صالحة ما المجتمع كله هيبقى كله خير وتبقى بلدنا أحسن بلد في الدنيا عايزين مش بلدنا وبس عايزين كل بلاد المسلمين تبقى أجمل بلدان على وجه الأرض مش النهارده نبقى قاعدين في بلد من بلاد المسلمين ونقول شوف البلد الفلانية وبلاد كلها كفار أحسن من بلدنا 100 مرة وشوف البلد الفلانية أحسن من بلدنا لا احنا باسلامنا والتزامنا ومحافظتنا على بلادنا نبقى احسن بلاد في الدنيا كلها هو ده اللي احنا عايزينه فسبحان الله فسيدنا عمر قال ايه والله لاضحكن ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله لو رايت بنت خارجه من بنت خارجه اللي هي زوجة سيدنا عمر لو رايت بنت خارجه سالتني النفقه اليوم فقمت اليها فوجأت عنقها خلصت عليه سيدنا عمر طبعا كما قالت امنا عائشه كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع رضي الله عنه وارضاه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عارف سيدنا عمر يعني فقال صلى الله عليه وسلم لعمر هن حولي هم النساء زوجاتي وهم قاعدين حولي هن حولي كما ترى يسألنني النفقة زي ما بنت خارجة سألتك هم كمان قاعدين إيه عايزين زيادة النفقة على طول في ساعتها في وقت واحد قام أبو بكر يجأ عنق إيه عائشة وقام عمر يجأ عنق إيه حفصة فقال تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقالت عائشة وحفصة في وقت واحد والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده عمرنا خلاص حرمنا عمرنا ما نسأل أبدا شوف قد إيه حرص بنقول الكلام ده هدية لكل رجل يعني بنته متجوزة بدل ما يقوي بنته على زوجها ويقول لها بلغة العصر أصقصي طيرك قبل ما يلوف على غيرك الكلام اللي بيحصل في بيوت المسلمين النهارده يا إخوة الكلام ده واقع وبيحصل ويقوم البنت على زوجها ولو رجعت له غضبانه يقعدها ويقعد يتجوزك ست سيده هو ده يحمد ربنا ان احنا سالنا فيه هو كان يطول ان يتجوزك انت انت ويقعد يقوم زوجها لا الرجل العاقل وانا بحترم هذا الرجل اللي بيتصرف التصرف ده اول ما بنته تروح له غضبانه يا بنتي انا ما عنديش حد يغضب اتفضلي ارجعي بيت جوزك وانا اجي لك هناك اعرف ايه اللي حصل بعقل الرجل الذكي المؤمن اول ما يروح هناك يروح بيت بنته يدخل على بنته في ايه اللي حصل حصل كذا وكذا ياخد زوج بنته على جنب باسلوب مهذب ورقيق والله يا ابني انا يعني ما اديتكش بنتي ده انا اديتك قلبي يعني انا اديتك اغلى حاجه في عمري كل اللي عايزه منك يا ابني تحافظ عليها واحنا مش طالبين منك اي حاجه افضل من كده لكن يا ابني ان كان ليك حق فانا اجيب لك حقك منها وان كان عليك احنا مسامحين ان كان عليك غلط ولا حاجه احنا مسامحينك يا ابني ده انت يعني مش جوز بنتي ده انت ابني ويكبروا امام زوجتي مش يروح عياذا بالله يهين الزوج ويهدر كرامته امام زوجته ويضيع قوامته على زوجته لا بعض الناس بيعملوا كده ويقعد يهزق في زوج بنته قدام بنته طب ما بعد كده بنتك مش هتحترم هذا الزوج يبقى ايه الحال يبقى البيت هيتخرب لا لازم توضح الزوجه البنت دي لا يا بنتي تسمع كلام زوجك انت مش هتخش الجنه برضاها لا ده رضا زوجك قبل مني كمان عمرك ما تخش الجنه الا برضا هذا الزوج بالوقت ده أو بالوضع ده يصلح الرجل بيت ابنته صح ولا لا؟ وتستمر الحياة والسعادة في هذا البيت بهذا المنطلق المهم في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام طلق أمنا حفصة إيه السبب لم يذكر في أي كتاب من كتب السير عن سبب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا حفصة طلقها النبي عليه السلام والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح بعد ما طلقها مباشرة جاء الأمر برد حفصة من عند الله من فوق السبع سماوات جاء جبريل عشان تعرف بس قدر أمنا عشان تعرف قدر أمك رضي الله عنها وارضاها جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة ويقول لك إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة إيه رأيك ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم شوف تخيل لما يجي الأمر برد السيدة حفصة من الله عز وجل أمر من الله برد حفصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربنا هو الذي شهد لها بذلك إنها صوامة قوامة نفسنا نسمع بقى الناشين والمناقب الجميلة دي عن كل أخت النهاردة عايشة أو موجودة ما بيننا الآن إن شاء الله إنها تكون صوامة قوامة تتخذ أمها حفصة قدوة تتأسى بها رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهم عرفت أمنا حفصة رضي الله عنها وارضاها بالعلم والفقه والتقوى وده طبعا كان من ضمن الأسباب اللي كان مخليها مكان عظيمة جدا في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ذلك لما توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا أمنا حفصة عاشت أجمل وأسعد أيام حياتها في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ونعم الزوجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الزوجة أفضل زوج عرفه الكون كله هو حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى يقدر بالله عليكم يوفق بين تسع أزواج يراضي ديت ويراضي ديت ويحب ديت ويحب ديت ويعني يعدل بين هذه وبين هذه ويعني كل واحدة تأخذ كل ما تريد من النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي ليس زوجا إلا لهذه المرأة يعني كل واحدة بتحس أن النبي عليه هو زوجها لوحدها كل ده يفعله النبي عليه السلام مع انشغاله بأمر الدعوة وبأمر الأمة الإسلامية وبأمر تبليغ الدعوة وبالحروب والغزوات والفتوحات والغنائم ومشاكل الصحابة كل دوت كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد المهم جاء اليوم الذي أظلمت فيه المدينة بل الكون كله بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحزنت أمنا حفصة على موت النبي حزنا لا يستطيع أن يصفه بشر حد يقدر يوصف حزن الإنسان على موت النبي طبعا لا يمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي أي بموتي حديث عند البيهقي بإسناد الحسن فإن موتي من أعظم المصائب فعلا أعظم مصيبة هي موت النبي كما أسلفنا في إيه في الدرس الماضي المهم بعد موت النبي عليه السلام كان سيدنا أبو بكر تولى الخلافة بعد النبي عليه السلام وكان يعلم قدر أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها كان يعلم قدر أمنا حفصة بالفعل لدرجة أنه هو لما أراد أن يجمع القرآن شال الصحف عند مين؟ عند أمنا حفصة لذلك احنا كان المفروض نقول في أول ترجمة أمنا حفصة إيه؟ أنها إيه؟ حارسة القرآن أجمل لفظ الإنسان فعلا يكتسبه في هذه الدنيا حارسة القرآن سيدنا أبو بكر لما أراد أن يجمع القرآن إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن كان سيدنا أبو بكر أرسل خالد بن الوليد في جيش لمحاربة مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق فقتل في موقعة اليمامة عدد كبير جدا من حملة القرآن قيل بلغ عدد القتلى من حملة كتاب الله 700 رجل تخيل عدد كبير جدا طبعا فلما اتقتل العدد ده كله سيدنا عمر بن الخطاب خاف على ايه على القرآن لحسن يضيع لما 700 واحد من حملة القرآن يموتوا طب افرض بقى في موقعة تانية الباقيين ماتوا طب ازاي نجمع القرآن ومش كل الصحابة كانوا حافظين القرآن زي ما قلنا قبل كده يعني مش كل الصحابة كانوا حافظين القرآن فالمهم فأشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد فأبو بكر شوف من حرصه على اتباع النبي عليه قال له لا لا أفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف شوف الحرص قد ايه ده انت بتعمل خير انت هتعمل ايه هو دي معصيه ده انت هتجمع القران قال لا ما عملش حاجه النبي عليه ما عملهاش فضل كده لحد ما ايه سيدنا عمر يراجعه يا ابا بكر حتى لا يضيع القرآن من بين أظهرنا قال لا أفعل شيئا ما فعله رسول الله قال أبو بكر فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك إيه اللي حصل راح سيدنا أبو بكر جاب مين زيد بن ثابت قال يا زيد إنك كاتب وحي رسول الله هو اللي كان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هو إيه وعبد الله بن عمرو قال إنك كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك أنت يعني إنسان عدل بالنسبة لنا ما حد يستطيع أنه يتهمك في أي شيء فاجمع القرآن من بين اللخاف والعصب وصدور الرجال يعني من كل مكان اجمعونا قال زيد بن ثابت فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من جمع القرآن أعظم مهمة اتعملت في هذا الكون كله جمع القرآن أصعب حاجة يا إخوة تخيل طب أجمع القرآن إزاي فلان كاتب الآيات ديت على العظم هات ونشيل من على العظم نكتبها وفلان كاتبه على الجلود هات على الرقاع هات على على أي حاجة في صدور الرجال بعض الناس حافظين آيات هات حتى كان أبو بكر كان يقول له ما تكتبش الآية إلا لو وجدتها عند رجلين بمثابة اثنين شهود يعني تلاقيها عند ده وعند ده اكتبها لو لقيتها عند رجل واحد ما تكتبهاش ففي آية واحدة اللي هي خواتيم سورة التوبة ما وجدها زيد بن ثابت إلا عند رجل واحد اللي هو مين؟ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وارضاه طب يعمل ايه راح واخدها الله طب قال لك ما تاخدش الا من رجلين قال لك لا ما هو خزيمه بن ثابت رضي الله عنه وارضاه دوت الوحيد الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهاده رجلين صلى الله عليه وسلم ايه سبب الموضوع ده سبب الموضوع ده بعد ما تصلي بقى صلى الله عليه وسلم سبب الموضوع دوت النبي عليه السلام في يوم من الايام كان بيشتري ناقه او جمل من رجل اعرابي وانتم عارفين الاعراب كانوا يعني جفاه كده صعبين فلما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه الناقة قال خليها عندك حتى نصل إلى المدينة وأنقذك الثمن يعني خلي الناقة معاك وأنا أول ما أوصل المدينة أديك الفلوس احنا اتفقنا على السعر خلاص أديك الفلوس وتديني الناقة قال له خلاص يا رسول الله شويتين جه للرجل الأعرابي ده واحد تاني الراجل الثاني ده ما يعرفش ان النبي عليه اشترى الناقه والا ما كانش راح يشتريها صح لا فالمهم اول ما راح للراجل ده قال اتبيع الناقه قال بكم قال له كذا فزاد على السعر الذي عرضه عليه رسول الله يعني مثلا لو النبي قال له مثلا اشتريها مثلا ايه ب 500 دينار الثاني قال له مثلا اشتريها ب 600 دينار زود مثلا 100 دينار فالراجل الاعرابي قال له خلاص موافق وراح بايع له الناقه فالنبي صلى لما شاف المنظر ده قال يا اعرابي اما اشتريت منك الناقه قال ما حدث ده ما حصلش قال له بلى والله لقد بعتني الناقه قال والله ما بعتك الناقه قال بلى يا اعرابي قد بعتني الناقه فالرجل الاعرابي قال هلم شهيدا هات واحد يشهد ان انا ايه ان انا بعتها لك فالصحابه واقفين هي طبعا زعلانين جدا لدرجه ان واحد منهم طلع السيف وعايز يقتل الرجل الاعرابي ده قال ويحك يا عدو الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول الا صدقا هو النبي عليه هيكذب الكلام ده ممكن يحصل طبعا مش ممكن يحصل ازاي اللي يحصل فالرجل الاعرابي مصر قال هلم شهيد هات واحد يشهد لك فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وقال أنا أشهد لك يا رسول الله أنه قد باع لك تلك الناقة فقال له صلى الله عليه وسلم بما تشهد يا خزيمة قال أشهد بتصديقك يا رسول الله نحن نصدقك في خبر السماء أفلا نصدقك في مثل هذا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادة رجلين بسبب الموقف ده فسيدنا زيد بن ثابت وهو بيجمع القران لقى القران موجود عند رجلين او ثلاثه او اربعه لما جه عند الايه ديت ما لقاش موجوده غير عند مين؟ غير عند خزيمه فاخذها منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهاده رجلين. المهم جمع القران كله من العسب اللي هو جليد النخل ومن اللخاف ومن صدور الرجال ثم تجمعت الصحف كانت متفرقه كده حتى وضعت عند من؟ عند امنا حفصه رضي الله عنها وارضاها. فضلت موجوده عندها الصحف القران لحد الجهاد لما توفي أبو بكر وجاء بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فضلت الصحف ديت موجودة عند أمنا حفصة لحد خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه المهم بعد موت أبو بكر تولى الخلافة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه طيب واحدة بقى غير سيدة حفصة تقول لك بقى دي عشت الزهد بقى سنوات طويلة وأبويا بقى بقى الخليفة وبيحكم 26 دولة بقى نعيش حياتنا بقى ونتمتع صح لا كتير كده من النساء تعمل كده تقول لك يعني أنا اتحرمت أه كنا الأول مثلا فقراء مش لاقيين كده إنما دلوقتي أبويا بقى إيه؟ بقى ماسك 26 دولة فلازم يظهر علينا بقى بالعكس ازدادت زهدا وتقشفا وتقربا من الله عز وجل بعد خلافة أبيها عمر رضي الله عنه وارضاه وكانت طبعا أمنا حفصة كانت في غاية السعادة بقى على الأمجاد التي تحققت في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه المهم مرت الأيام وعاش المسلمون في الرغد والرفاهية وعاشوا أجمل حياة في ظل العدل والرحمة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى أن جاءت اللحظة التي طعن فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من خنجر أبي لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق وينام فاروق الأمة عمر بن الخطاب على فراش الموت وتدخل عليه ابنته حفصة حتى تبكي عنده ساعة ثم خرجت وقد احتسبت أباها عند الله سبحانه وتعالى قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كلمة جميلة جدا قيل له عند موت عمر ما تقول في عمر فقال ابن عباس رحمة الله على أبي حفص على عمر بن الخطاب كان والله حريف الإسلام ومأوى الأيتام ومحل الإيمان ومنتهى الإحسان ونادي الضعفاء ومعقل الخلفاء كان للحق حصنا وللناس عونا قام بحق الله صابرا محتسبا حتى أظهر الدين وفتح الديار وذك وذكر الله عز وجل على التلال والبقاع وقورا لله في الرخاء والشدة شكورا لله في كل وقت فأعقب الله من يبغضه الندامة إلى يوم القيامة شفت سيرة العبد الصالح تبقى عاملة ازاي وشوف كلمات ابن عباس رضي الله عنهما في عمر بن الخطاب المهم في عهد بقى سيدنا عثمان بن عفان فالمهم فضلت الصحف بتاعت القرآن زي ما قلنا مع أمنا حفصة فضلت معاها لحد خلافة سيدنا عثمان بن عفان في عهد عثمان بن عفان كما عند البخاري أرسل جيشا لغزو أرمينيا وأذربيجان في الوقت دوت انتشر القتل بين المسلمين واختلف المسلمون في كتاب رب العالمين ليه؟ تعرفين ان القرآن نزل على سبعة أحرف فمثلا هذه البلد تقرأ بعض الآيات بقراءة وبلد تانية تقرأ نفس الآيات بقراءة تانية خالص هنا فتبينوا هنا فتثبتوا هنا كذا هنا كذا فالمهم فلما جلس المسلمون مع بعضهم البعض وكل واحد بقى يقرأ قدام الثاني الله تقرأ القرآن غير القراءة اللي بتاعتي حتى كادوا أن يقتتلوا وكاد أن يكفر بعضهم بعض ايه القراءة دي انت جايبها منين والقراءة انت جايبها منين فرجع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقال له يا أمير المؤمنين اجمع كتاب الله عز وجل في مصحف واحد وأرسله إلى الآفاق قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى الحسن هيقتلوا بعض ويكفروا بعض فأرسل عثمان بن عفان إلى أمنا حفصة أن أرسل إلي الصحف من عندك فأرسلت الصحف فلما أخذها عثمان أمر زيد بن ثابت أيضا هم معه ثلاثة من القرشيين وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال لهم اكتبوا القرآن في مصحف واحد جامع تمام كده ولو اختلفتم مع زيد بن ثابت في أي آية اكتبوها بلغة قريش لأن القرآن نزل بلغة قريش فلما كتبوا القرآن جميعا جمع عثمان بن عفان نسخ من المصاحف وأرسل بنسخة إلى كل بلد وأمر ما دون ذلك من المصاحف أن يحرق حتى لا تشيع الفتنة بين المسلمين وحتى يجتمعوا على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وحان وقت الرحيل في سنة 41 هجرية في شهر شعبان بالتحديد نامت أمنا حفصة على فراش الموت رضي الله عنها وارضاها أحست بقرب لقائها مع الله عز وجل فلم تمض إلا أيام يسيرة في شهر شعبان حتى لحقت أمنا حفصة بالرفيق الأعلى وطار الخبر في أرجاء المدينة المنورة أن توفيت حارسة القرآن توفيت من؟ حارسة القرآن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة بتشييع جنازة أم المؤمنين حفصة حضر هذه الجنازة أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وصلى عليها والي المدينة حينه وهو مروان بن الحكم ودفنت أمنا حفصة في البقيع رضي الله عنها وارضاها ونزل في قبرها أخواها عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وولاد أخوها اللي هم سالم وعبد الله وحمزة اللي هم أولاد عبد الله بن عمر ولما توفيت كان عمرها كم سنة؟ 63 سنة على نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم ورحلت أمنا حفصة الصوامة القوامة التي شهد لها الله عز وجل بأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حقيقة مش عارفين نتكلم أي كلام وأي مناقب على أمنا حفصة أكثر من هذا لكن حسبها أنها كما كنا في بداية ترجمتها حسبها أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ابنة فاروق الأمة عمر بن الخطاب فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنته